درس الكتاب اللي فات هقولهم بسرعة احنا النهاردة في يوحنا أربعة يوحنا إصحاح أربعة في سؤال متعلق بكلام يوحنا المعمدان بيقول إذا كان يوحنا رأى المسيح وعمده وشهد له كل الشهادة دي أن هذا بالحقيقة هو ابن الله أما ليه في إنجيل لوقا إصحاح سبعة يقول دعا اثنين من تلاميذه وأرسل إلى يسوع قائلا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر يعني إذا كان لا يشك فيه وهو شهد له أن هو ده ابن الله وحمل الله الذي يرفع خطية العالم وكده أما ليه بعدها بعد ما اتسجن يعني في آخر حياته بعت اتنين من تلاميذه يسألوا السؤال الحقيقة المفسرين الغربيين بعضهم بيميل إلى أنه يوحنا كان شاكك في المسيح أو رجع يشك احنا ما بنحبش التفسير التفسير القبطي القديم دايما أن يوحنا بعت تلاميذه بالسؤال ده عشان تلاميذه يتعلقوا بالمسيح ببساطة فهو قال يعني بعتهم بيقول لهم روحوا اسألوه انت الآتي ما هي الآتي دي كلمة من الكلمات المرتبطة بالمسيح له المجد في الفكر اليهودي عشان كده نقول مبارك الآتي الآتي يعني الذي يأتي إلينا بالخلاص فقالوا له أنت الآتي أم ننتظر آخر هو على يوحنا عارف كويس ان هو الآتي لكن تلاميذه متعلقين بيوحنا ومش راضيين يتعلقوا بالمسيح فيقوم يبعتهم بالسؤال ده عشان لما يشوفوا المسيح في وداعته وفي معجزاته وفي قدرته يتعلقوا بيه ويمشوا وراه وينسوا يوحنا إذا دي خطة بين المسيح ويوحنا عشان ياخد كل التلاميذ اللي تبعوا يوحنا عشان كده تلاحظوا ان ربنا يسوع المسيح لما سألوه السؤال ده ما جاوبش صنع معجزات كثيرة جدا في الوقت ده وراح قال لهم ايه روحوا قولوا ليوحنا ان العمي يبصرون والعرج يمشون والبرصة يشفون والمرضى يصحون والموتى يقومون وطوبى لمن لا يعصر فيه طبعا الرسالة دي ليهم هم يعني روحوا قولوا ليوحنا ان كل المعجزات بتتعمل وكل الالام بتترفع ويا بخت اللي ما يشكش فيه فطبعا الكلام هنا برضو مقصود بيه التلاميذ لان يوحنا لم يشك حسب ايماننا وانما كان يرسل تلاميذه ليصيروا تلاميذ للمسيح فاذا السؤال اللي بعته يوحنا مع اثنين من تلاميذه انت الاتي ام منتظر اخر ليس مقصودا في ذاته وإنما المقصود به إن التلاميذ اللي يروحوا يتعلقوا بربنا يسوع المسيح سؤال تاني بعد ما كل ما سمعناه عن ولادة الابن من الآب وكذلك انبثاق الروح القدس هل العرش السماوي الجالس الله عليه ثلاثة متساوون في كل شيء من ناحية الأزلية والجوهر هذا السؤال يتعبني جدا وخاصة يقال في القداس واحد هو الأب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس هم ثلاثة آلهة متساوون ثلاثة آلهة دي غلط دي كلمة مش دقيقة آه لكن احنا قلنا ان هم لاهوت واحد يعني اله واحد لاهوت واحد طبيعة لاهوتية واحدة متميزة الى ثلاثة اقانيم زي ما نقول احنا طبيعة بشرية واحدة ولكن متميزين الى شخصيات كتيرة قوي هم نقدر نقول عليهم كده هم طبيعة لاهوتية واحدة يعني الطبع البشري طبع واحد عشان كده ممكن تجاوزا نقول الإنسان لو قلت كلمة الإنسان أي واحد فينا تنطبق عليه لكن هو إنسان واحد بمعنى طبع بشري واحد لحم ودم غير طبيعة ثانية زي الحيوان فاهمين فلما أقول الله ده طبع إلهي واحد دي طبيعة واحدة يشترك فيها الأب والابن والروح القدس لكن واحد هو الآب القدوس أيوة صح واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس دول ثالوث في واحد زي ما بنقول باسم الآب والابن والروح القدس ما أقدرش ألغي الثلاثة ولا أقدر أقول ثلاث آلهة عشان كده ما نقولش بأسماء الآب والابن والروح القدس لو قلنا بأسماء الآب والابن والروح القدس كده بنمشي ورا ثلاث آلهة لكن بنقول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين فاحنا حكاية العرش السماوي طبيعي الله في مجده والمسيح في مجده والروح القدس في مجده ثالوث في واحد شوفوا الموضوع ده هيزداد اتضاح كل ما ندخل في انجيل يوحنا احنا سبق وقلنا انجيل يوحنا انجيل لاهوتي واكتر موضوع هيتكلم فيه علاقة الاب بالابن بالروح القدس ودي هتيجي لسه جوه كتير قوي فطولوا بالكم وبالمناسبة في كتاب هيتقل المرة الجاية للي يحب يشتريه آه اسمه حوار حول الثالوث للي اللي بيحب يشتري كتب يعني مرتبطة بالموضوع ده عبارة عن حوار بين كيرلس الكبير عمود الدين في القرن الخامس وده بطرك مهم قوي عندنا في تاريخ الكنيسة وبين واحد من الآباء الرهبان الكبار وبيسأله في الثالوث الأقدس يعني بيسأله عن طبيعة العلاقة بين الآب والابن والروح القدس وبيشرح له وبيرد بالتالي على بعض الأفكار الغلط اللي تقول إنه ده إله غير إله أو تقول إنه ما فيش غير أكنوم واحد في الأفكار الغلط يعني هتيجي كل ده وسط الشرح فما تستعجلوش احنا في اصحاح أربعة مع السامرية دلوقتي وصلنا لغاية عدد كام لغاية عدد ستة مش كده كان هناك بئر يعقوب فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر وكان نحو الساعة السادسة طبعا حكاية الساعة السادسة دي في ناس ربطوا على طول الموقف ده بإيه بالصليب على اعتبار أنه صليب المسيح هو الداعي للكرازة يعني المسيح هنا عاوز يرجع السامرية عاوز يرجعها قد ايه بدليل ايه بدليل صليبه يعني في نحو الساعة السادسة اللي هي 12 الظهر اللي هي عز الحر اللي ما فيش حد عنده طاقة ولا خلق ان هو يقعد يحكي ويقعد يحايل ويقعد يعمل المسيح هيقعد يحكي ويحايل عشان يرجع هذه المرأة الشريرة لأن الذي تألم على الصليب مصلوبا من أجلنا هو نفسه يريد خلاص كل إنسان مهما كان عشان كده لما قالوا بدل يوحنا قال الساعة السادسة يبقى عاوز يفكرنا بصليبه عاوز يقول لنا نفس طاقة الحب اللي على الصليب اللي خلت المسيح يفدينا كلنا هي نفس الطاقة اللي مخليه يمشي المشوار ده كله عشان يقعد على الأرض على البير كده ويقعد يحايل في هذه المرأة الشريرة عشان ترجع لربنا فيمكن الساعة السادسة دايما تثير فينا مشاعر الصليب وحب ربنا الكبير لينا عشان كده احنا في الساعة السادسة نقول له يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء فقال لها يسوع أعطيني لأشرب هذا السؤال بالنسبة للمرأة السامرية غريب ليه غريب ما طبيعي أي واحد في الحر ده هيبقى عاوز يشرب لا أقول لكم غريب ليه أولا كان يبدو على المسيح سمات اليهود بل وأيضا سمات المعلم اليهودي صحيح ما كانش يلبس زي الفريسيين لكن كان في لكنته وفي طريقة كلامه علامات المعلم اليهودي وسبق وقلنا أن اليهود لا يعاملون السامريين يكرهوهم ويحتقروهم اليهودي شايف نفسه أحسن من أي حد وبالأخص السامريين القضية الثانية أن اليهودي يحتقر المرأة أو لا يحترم المرأة القضية الثالثة ان اليهودي لا يشرب ماء من انسان غريب ابدا برضو دي ماء نوع من الطقوس الحرفية اللي عنده يخاف ياخد مية من حد غريب او اجنبي كل ده هتلاقوه في سفر اللاويين فكان سؤال السيد المسيح اعطيني لاشرب غريب جدا بالنسبة لها ليه ده راجل وباين عليه معلم ويهودي اصيل وكمان بيطلب مني أشرب ده هو أساسا لو قال لها سعيدة يبقى تنازل تنازل كبير قوي فعشان يطلب منها يشرب ده مش مش متوقع أبدا الحكاية دي كان متوقع إن هو يمشي ويسيب لها البير ده التصرف المعتاد من اليهود يقرف كده ويمشي ففوجئت بالمسيح بيقول لها أعطيني لأشرب والحقيقة يوحنا بيقول لأن هو دبر الحكاية كده لأن تلاميذه كانوا قد مضوا للمدينة ليبتاعوا طعامهم يعني هو ساب تلاميذه يروحوا يشتروا أكل وهو قاعد لوحده على البير وهو ده طبعا دي خطته انه يلتقي بالسامرية على حدة وده تدبيره ان هو يعني بيخطط انه يحكي معاها براحته فلو كانوا التلاميذ قاعدين ما كانوش ردوا يسيبوه يتكلم معاه ويمكن كانوا دخلوا في المناقشة وبوظوا الموضوع فمن من اتضاعه وحكمته أنه موزع التلاميذ عشان يتكلم براحته فقال لا يسوع أعطيني الأشرب لأن تلاميذه كانوا قد مضوا للمدينة ليفتعوا طعاما معنى كده أن هم جاعوا فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية وهنا يعلق يوحنا بين قوسين ويقول لأن اليهود لا يعاملون السامريين يعني عشان نبقى فاهمين ليه بيقول كده لأن اليهود أساسا ما بيعملوش السامرين فهي مستغربة من السؤال أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حي هنا بقى المسيح له المجد ده كان بينكش بس ولا عاوز يشرب ولا حاجة مش ده اللي شغله وبرضه في الساعة السادسة لما يقول أعطيني لأشرب تفكركم بحاجة على الصليب كمان قال إيه قال أنا عطشان أتاري لما بيقول أنا عطشان ما يقصدهاش في معناها لما قالها في السامرية ما كانش قصدها في معناها ده كان بيفتح معاها كلام ولما قالها على الصليب لم يرد أن يشرب حتى لما ادوله ده كان يقصد في معناها برضو أنا عطشان لخلاص البشرية أو أنا عطشان للناس كلها اللي يرويه واللي يفرحه مش نقطة مية اللي يرويه يفرحه خلاص أولاده فهنا لما قال لها أعطيني لأشرب وقالت له أنت يهودي وأنا امرأة سامرية ازاي تطلب مني قال لها الآه لو تعلمي عطية الله عارفة لو تعرفي مين اللي بيكلمك لكنت تطلبي انت من لا من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حي السيد المسيح يلجأ معنا أحيانا إلى أسلوب الإثارة والتشويق هو طبعا مخها واقف عند حدود الجسديات هو عاوز مية طب اديله مية ولا ما اديلوش بس بان عليه راجل طيب ومتواضع غير اليهود المتكبرين اللي ما استكترش انه يطلب مني ويمكن هفتان خالص وعطشان خالص لدرجة يتنازل عن كبرياء اليهود ويطلب مني فهي برضه يعني ردت عليه كان ممكن ما تردش لكن لأنها هي كمان محتقرة فيعني كتير عليها ان حد زي كده كويس يتكلم معاه فما صدقت وبعدين بيقول لها لو تعلمين عطية الله الحتة دي مهمة ليه السيد المسيح يدخل معنا أحيانا مدخل جسدي عشان يطلعنا بره الجسديات ويشغلنا بالروحيات لما اتكلم عن نيقوديموس كلمه عن الولادة نيقوديموس على قد تفكيره افتكر ان الواحد لازم يرجع بطن امه ويتولد تاني قال له انا مش بقول كده المولود من الجسد جسد والمولود من الروح هو روح انا بتكلم عن حاجة تاني فهي برضه على قد تفكيرها كل اللي جه في راس في دماغها انه بيطلب ميه قال لها لا ده انا ده انا عندي ميه اكتر من اللي عندك امال بتطلب ليه اذا كانت عندك ميه لو كنت تعلمين عطيه الله من هو الذي يكلمك لطلبت انت منه فاعطاك ماء حيا تلاحظوا ان دايما المسيح يتكلم عن الحياه وعن الروح وعن معاني لا تبدو للوهله الاولى بالنسبه للشخص العادي ما يفهمهاش يفتكر انه بيتكلم كلام عادي يفتكروا انه بيتكلم عن حسيات والمسيح عاوز يرفع اذهاننا الى مستوى مختلف احنا ساعات نروح لربنا طالبين طلبات جسدية وحسية ونجاح وصحة وربنا عاوز حاجة تاني عاوز يشغلنا بأمور أعلى كتير من اهتماماتنا وبعدين هنا حكمة السيد المسيح بعد ما طلب منها وخلاها ترد عليه ابتدى يشوقها ابتدى يكلمها عن شيء غامض عشان بحب استطلاع تستثار كده وتفكر طب ما توريني المية دي ايه وجبتها منين فدي برضو حكمة من السيد المسيح انه يثير تفكيرها عشان يكتر معاها الكلام لغاية ما يوقع قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميق فمن أين لك الماء الحي هي برضو تفكيرها على قد واخدين بالكم لسه الكلام على البير والمية هي مش شايفة أكتر من كده ما فهمتش يعني إيه ماء حي دي زي ما نيقوديموس للوهلة الأولى ما فهمش يعني إيه ولادة من فوق هو برضه لسه الحتة الواحد بيطلع مع ربنا خطوة خطوة هتلاحظوا بوضوح التدرج في اكتشاف الحقيقة زي ما حصل مع نيقوديموس هتلاحظوه في السامرية انها بتطلع معاه سلمة سلمة وهو باله طويل قالت له يا سيد لا دلو لك يا سيد دي أول كلمة تخاطبه بيها وده طبعا فيها أسلوب احترام ومعنى كده أنها تأثرت باتضاعه و- وانجذبت لطريقته في الكلام والاحترام ليها كإنسانة ودي حاجة غير معتادة بالنسبة لها لأنها كامرأة محتقرة عند اليهود وكسامرية محتقرة عند اليهود وكامرأة شريرة محتقرة عند اليهود وعند السامري فعشان تلاقي واحد زي كده يحترمها ويتكلم معاها ويطلب منها دي حاجة كبيرة عنده يا سيد لا دلو لك والبئر عميق من أين لك الماء الحي وهي بتقول له لعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو, هو وبنوه ومواشيه هل السؤال ده استنكاري ولا سؤال حقيقي محدش عارف يمكن يكون شبه تعليق نيقوديموس لما قال له لعلني أستطيع أن أدخل بيت أمي وأنا شيخ بطن أمي وأنا شيخ وأولد ثانية نفس الفكر هي كمان بتقول له تكونش أعظم من أبونا يعقوب اللي ادانا البير لما يكون ما عندكش جردل والبير عميقة أمال أنت هتجيب مية منين لكن الحياة ذهبية الفم في تأملاته يقول الحياة الست دي كانت مؤدبة أكتر من نيقوديموس وهي كانت بتسأل باستفهام لأنها حست أن الراجل ده مش عادي فبتقول له تكونش صحيح أعظم من أبونا يعقوب هو ادانا بير مين عارف ما يمكن أنت تعرف تعمل بير زيه إذا بحاستها البدائية الفطرية بسذاجتها بطيبتها حست أن ده يعني هو يعقوب مين اللي جاب البير أبونا كلنا جدنا طب ده يمكن أحسن منه فقالت له لعلك أعظم من أبينا يعقوب فبدأت تقترب من الحقيقة أجاب يسوع وقال لها هو ما اهتمش أنه يقارن نفسه بيعقوب دلوقتي هو عاوز ينبهها أنه بيتكلم عن مية نوع تاني وهي ما خدتش بالها فاهمين؟ هو قال لها ماء حي وهي ما جابتش أكتر من المية بتاعة البير فعاوز يقول لها أنا مش بتكلم عن المية دي خالص فيقول لها إيه؟ كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية غالبا الست ما فهمتش حاجة لأنه كلام روحي وكلام عالي هي عارفة ان اللي بيشرب من المية بيعطش طب ايه بقى المية اللي يشربوا منها ما يعطشوش هي لا سمعت بيها ولا شافتها لكن ده بيقول لها ده المية اللي يشرب منها مش بس ما يعطش ده هي كمان تبقى جواه ينبوع ماء ينبع لحياة أبدية يعني الواحد يشرب مش بس يرتوي ده يرتوي وما يعطش ويفيض ويقعد كده مكتفي وشبعان إلى الأبدية إلى لا نهاية هي كل اللي جه في بالها إن المية دي هتروي ومش الواحد مش هيعطس فبسذاجة أيضا قالت له يا سيد أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لا أستقي طب الحقني بالمية دي كتر خيرك هتوفر عليا مشوار كل يوم في عز الظهر لأنها كانت يبدو تطلع في عز الظهر عشان محدش يشوفها لأنها مش هتسلم من نظرات الناس وتعليقاتها لو طلعت في الفجر زي ما كل الناس هتروح البير بدري عشان الهواء يكون كويس والشمس بسيطة أو على الغروب عادة في البلاد يعملوا كده يطلعوا يجيبوا المية في الغروب يا في الفجر لكن محدش هيطلع في الشمس يجيب مية حتى تبقى سخن وفي نفس الوقت مشوار صعب فهي طالعة في وقت محدش يشوفه لكن هو رحلها في الوقت اللي محدش يشوفها فيه فبتقول له اديني قال لها أنا لو لو طلبت مني كنت أديكي ماء حي ما فهمتش الماء الحي بدأ يشرح لها الماء الحي طب يقصد إيه المسيح بالكلام ده طبيعي المية هنا تمثل طعم الحياة كلها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا يعني كل من يسعى وراء شهوات هذا العالم يعطش أيضا كل اللي عاوز حاجة من الدنيا دي لا يمكن يرتوي كان نفسك في فلوس جات الفلوس شبعت ما شبعتش كان نفسك في مركز جه المركز شبعت ما شبعتش كان نفسك توصل وتعمل عملت ووصلت هل ارتويت ما ارتويتش ليه هي طبيعة المية دي كده كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا طبيعة الحياة كده لكن في طبيعة تانية هو بيتكلم عنها مش مية عادية خالص ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد في نوع تاني بقى من الارتواء والشبع مش جسدي خالص شوفوا السيد المسيح في كل أصحاح عاوز يرفع أذهاننا من المستوى الحسي الجسدي إلى المستوى الروحي نفس طبيعة الحوار اللي كانت بينه وبين نيقوديموس صح ثلاثة احنا عشان كده يقول في الموعظة على جبل طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون لو جاع إلى وعطاش إلى العالم وإلى العادي لا يمكن يشبعوا لكن الجاع والعطاش للبر يشبعوا يشبعوا فعلا فهنا الماء غير الماء الحي اللي هو مش من العالم ده مقصود به الروح القدس وعشان كده تلاحظوا ان اصحاح السامرية ده يتقري يوم عيد العنصر في صلاة السجدة في ثلاث سجدات خاصة بعيد العنصر اللي هو عيد حلول الروح القدس في السجدة الثالثة نصلي إنجيل السامرية لأن في كلام واضح من المسيح على الامتلاء الروحي والشبع بالماء الحي اللي هو مقصود به الروح القدس والكلام ده هيقوله يوحنا الحبيب في اصحاح 8 لما يقف يسوع يوعظ في عيد المظال ويقول ان عطس احد فليقبل الي واشرب من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي يقوم يوحنا يقول قال هذا عن الروح القدس عشان ما حدش يقول لي انت جبت منين ان الميه الحيه هي الروح القدس ده الكتاب اللي قال كده ده يوحنا نفسه هو اللي قال يسوع يقصد بالماء الحي عمل الروح القدس يعني المسيح يدينا الروح القدس قصاد ما العالم يدينا المية بتاعته المية بتاعت العالم تعطش ما ترويش الروح القدس من ربنا يروي ويشبع ويصيد داخل الإنسان ويضمن له حياة أبدية نكمل ونرجع للمعنى ده بعدين من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبع ماء ينبع إلى حياة أبدية قالت له المرأة يا سيد لسه بتحترم وشايفاه حاجة كبيرة قوي أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي لما المسيح ضمن له المجد أنه أنها ابتدت تتعلق بيه وصدقته بدليل إيه أنها طلبت منه قالت له طب اديني المية دي واضح أنها مصدقة مش زي نيقوديموس كان بيستنكر ويستخف بالكلام لا ده دي مع طيبتها مع انها انسانه شرير لكن بسيطه جدا فصدقته وامنت به لانه يخفي معرفته عن الحكماء والفهماء ويعلنها للاطفال فلما صدقته قالت له اديني الميه دي فلما عرف انها اتعلقت بيه وعاوزه الميه دي دخل بقى في حته ايه غويطه شويه في حياته وسالها سؤال ما كانش يقدر يبدا بيه الكلام ابدا قال لها ايه قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى هاهن ممكن يكون الكلام اتفهم عندها انه برضه ده راجل يعني اصيل ما يصحش انه يديني ميه و... واحنا ناس شرقيين اروح اجيب الراجل ونبقى نتعرف عليه سوا فيعني كأن المسيح دخلها من مدخل يصح تجيب الراجل بتاعك عشان تاخد المية سوا هو ده اللي فهمته هي ده على قد تفكير هو طبعا يقصد حاجة تاني عاوز يشجعها على ايه على التوبة ولا اعتراف تطلع البلاوي اللي معطلاها بقالها سنين عن ربنا لكن هو هي فهمته على اساس انه المسيح له المجد بيقول لها هاتي جوزك عشان لما تديكوا المية يبقى قدام جوزك وتبقى الحكاية كده في النور وشكلها مظبوط لكن طبعا السيد المسيح كان يقصد حاجة هنفهمها قال لها اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هاهن برضو دي تفهمنا حاجة إن عشان تتملي بالروح القدس محتاج إيه تقلب القديم وتطلع اللخبطة اللي فاتت مش كده وكمان عشان تتملي بالروح القدس هات الناس حبايبك معاك يشبعوا معاك بربنا أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج طب ما المسيح عارف كده طب سأل ليه سؤال هاتي زوجك إذا كان عارف إنها مش متجوزة هو ما يقدرش يجرح مسيح له المجد وهو يعلم جيدا أنها إنسانة تعيش في الخطية لا يتعامل معها أبدا تعامل اليهود أو تعامل الإنسان العادل اللي يجرحها يقول لها روحي هات الراجل اللي معاك في بيتك لو قال كده كلمة مهينة كلمة صعبة لكن قال لها وهو يعلم هاتي جوزك فدي كلمة بسيطة وهي عملت نفسها قالت ده راجل غريب لا هيعرف مش هيعرف حاجة قالت أنا مش متجوزة وقد تكون قالت كده الحقيقة لأنها مستعجلة عاوزة المية الحية فعاوزة جوزي إيه الساعة دي خلينا في المية فقالت له ليس لي زوج وهنا واجهها السيد المسيح بحياتها قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج شطر صادقة صادقة لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك المرة دي جاب إيه كل القديم في مرة واحدة أيوة أصل أنت كان معاك خمس أزواج واللي معاك دلوقتي مش جوزك طبعا ده كلام لو اتقال في أول اللقاء كانت يمكن ردت عليه رد وحش وسابته لكن لما تأثرت بيه وتعلقت باتضاعه وطيبته ومحبته ونظراته وكلامه واحترامه لما ابتدى يشجعها تعترف شوفوا بقى المسيح الحكيم له كل المجد هو اللي بيعترف بدلها هو اللي بيقول لها المفروض تقول ايه هو اللي بينطق محلها هو اللي بيقول لها مش كده برضه تقول له اه هو كل اعترافها نعم نعم يعني اللي انت اللي انت بتقوله مظبوط ادي كل اعترافها لكن هنا خمسة أزواج برضه كلمة محترمة لأن الحقيقة ما فيش ست يبقى لها خمس رجالة في أي حتة لكن هو برضه مش عاوز يقول لها كلمة مهينة عاوز يقول لها اللي كانوا معاكي خمس أزواج قبل كده واللي معاك النهاردة مش جوزك طبعا هنا السيد المسيح كشف عن علمه وكشف عن حاجة بقى تهمها انه عارف كويس قوي حالها بل ويعرف ماضيها فاكرين مين في انجيل يوحنا اول ما المسيح واجهه بقصة من ماضيه تأثر جدا وقال له انت ابن الله نسنائيل في اصحاح واحد اول ما قال له انا تحت التينة وانا عيني عليك قال له انت ملك اسرائيل انت ابن الله مفيش زيك مش ممكن حد يعرف السر ده الا انتوا هذه المرأة أيضا لا يمكن أن يعرف إنسان حجم خطاياها ومعرفة دقيقة إلا الله وحده فأول ما قال الكلمة دي وقال لها كمان شوفوا بقى السيد المسيح قال لها حسنا قلتي وبعد كده في آخر الجملة يقول لها إيه هذا قلتي بالصدق يعني هو حط الاعتراف التقيل في النص وسبقه بكلمة حسنا قلتي وفي الآخر هذا قلتي بالصدق عشان يطمنها انه ما زال شايف فيها حاجة حلوة يعني هي في نظر الناس كلها امرأة منحرفة لكن في نظر المسيح امرأة صادقة بس ما قالش اي حاجة عن انحرافتها هو كل اللي بيقوله انه شايف انها امرأة صادقة حسنا قلت وهذا قلت بالصدق طبعا قدام هذا الاتضاع والمحبة الكبيرة قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي طبعا الكلمة دي معناها إيه يعني انت عارف كل حاجة ولا ايه ارى انك نبي انت بان عليك بتعرف كل حاجة طبعا ده دليل ان اللي قاله المسيح هي صدقت عليه فاهمين ازاي هي وافقت على اللي قاله المسيح هي اعترفت بيه ضمنيا هي قالت له تمام كده بس يعني بطريقة مستترة شوية قالت له ايه ده ده انت نبي بقى وهنا ابتدى المسيح يطلع في نظرها أكتر وأكتر في الأول هي تأثرت وتصورت أنه إنسان فاضل جدا لدرجة يكون عنده مية مش عند حد وعجبتها الفكر وصدقتها ببساطة لكن كمان لما كشف خطاياها دون أن يجرحها وبحب وباتضاع شديد وبيقول لها أنت صادقة مع كل حياتها قالت له لا ده أنت نبي يمكن عاوزة تقول أكتر من كده بس لسه هتقول شوية شوية بتقول قالت يا سيد وقالت نبي ولسه هتقول تاني يبدو بقى انه هذه المرأة اتكسفت طبعا لان اللي بيتقال ده صعب قوي وقدامها انسان في غاية النقاء والحب والاتضاع عاوزة بقى تقول له خلاص بلاش السيرة دي بقى فدخلت على طول في موضوع بعيد قالت له بص ما اقول لك اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه ايه موضوع السجود ده وقته ده هو بيتكلم عن الخطية وعن الماء الحي وعن الشبع الروحي وعن الحياة لكن هي حبت تدخل في موضوع تاني صحيح موضوع ديني لأنها تأكدت أن هذا الرجل رجل دين أو رجل نبي أو رجل مقترب جدا من الله بدليل علمه فقالت له ده أنا في سؤال شغلني ودي برضه تكشف لنا أن حتى الخطاة في أسوأ حالتهم أحيانا يكون في داخلهم سؤال روحي يشغلهم والسؤال الروحي ده يكون تعبير عن اشتياقهم للتوبة تصوروا الست دي بتفكر هو السجود فين يليق بالله هو اللي زيك هيفكر في الحاجات دي احنا في نظر الناس نتصور ان الانسان المنحرف ده مفيش حاجة عيب ابدا اكيد بينما يكشف لنا الكتاب ان هذه المرأة الشريرة المرفوضة من كل الناس تحمل داخلها سؤال روحي قد يكون هو السؤال عن خلاص نفسها هي مش راضية عن حياتها نفسها تسجد لله تكفر عن كل خطاياها تعتذر لله عن كل حياتها بس هي محتارة بين سؤالين اليهود أصحاب التدين الأصيل بيقولوا إن السجود في أورشليم والسامريين ما يدخلوش أورشليم ما يردولهمش يدخلوا الهيكل خالص فاستعاضوا عن أورشليم والهيكل بجبل اسمه جبل جرزيم عندهم في السامرة قالوا يقولوا لا سنين طويلة من مئات السنين إن السجود في جبل السامرة ده جبل جرزيم هو اللي ربنا يرضى عنه وهي عارفة أن اليهود بيقولوا لازم السجود في أورشليم وهي نفسها تسجد يا هنا يا هناك بس إيه ترضي ضميرها اللي هو التفكير السائد عند اليهود وحتى عند اخواتنا المسلمين أحيانا أن في حاجة ممكن الواحد يعملها أهو يعوض بيها عن حياته دي لكن في الحقيقة السيد المسيح أجابها إجابة روحية هامة جدا قال لها إيه قال لها يسوع يا امرأة فاكرين احنا قلنا ايه عن كلمة يا امرأة في يوحنا 2 بتاعة عرس قانا الجليل ان دي تعبير ايه تعبير احترام يا امرأة مقصود بيها يا سيدتي مش مقصود بيها كلمة تانية في اللغة وقتها كان مقصود بيها كده حضرتك يعني مش اكتر من مش اقل من كده الكلمة دي لانه كان بيقولها للعذراء فزي ما خاطب بيها العذراء وقال لها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد هنا بيقول للسامرية يا امرأة صدقيني شوفوا اتباع المسيح لما يقول لواحدة ست زي كده صدقيني صدقيني ده انت مستحق كل سجود وكل كرامة مين دي اللي تصدقك ويفرق معاك قوي يا رب انها تصدقك يعني فاضل على دي اللي يعني هتنشغل انها تصدقك ده انت تطلعها هي صادقة وبعدين تقول لها كمان صدقيني يعني انت مصدقها ومستكتر عليها تصدقك ايه اللي بتضع ده كله قال لها يا امرأة صدقيني انه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في اورشليم يسجدون للاب قال لها بصي بقى هيجي وقت لا الجبل يفرق ولا اورشليم تفرق الكلام ده مهم جدا لان ده عنوان المسيحية الكلام ده مهم قوي اليومين دول عشان اليهود اللي بيعملوه لا في هذا الجبل ولا في أورشليم مش مهم لا يعنينا هيكل سليمان اليوم في شيء كمسيحيين إنما يعنينا أن نسجد لله في كل مكان بالروح والحق زي ما يقول مش المكان اللي هيفرق قال لها أنتم تسجدون لما لستم تعلمون عاوز يقول لها عارفة الفرق بين اليهود والسامرين إيه فرق بسيط انتوا بتسجدوا وانتوا مش فاهمين حاجة لان السامريين ما كانش عندهم علم لاهوتي زي اليهود اليهود كانوا فاهمين كثير اما نحن فنسجد لما نعلم وهنا نحن لان هي بتخاطبه كيهودي فبيقول لها احنا اليهود بنسجد لله الذي نعلمه عشان لما واحد يقول طب ما المسيح بيقول بنسجد هنا هو بيحط نفسه مع اليهود لان واحد منهم لسه لم يكشف عن مجده لان الخلاص هو من اليهود هنا بيشرح لها ان اللي هيجي يخلص هيجي من اليهود هو بيتكلم عن نفسه اهو بدا يتكلم عن نفسه فاحنا بنسجد للي عارفينه انتوا بتسجدوا من غير معرفه خالص لكن بقول لك ان لا هنا ولا هناك يفرق ولكن تاتي ساعه عمال ياكد لها ان في وقت في وقت وبعد كده هيبان ان الوقت حضر خلاص قد اتت الساعه وعمال يحنسها ويكلمها عن اكتشاف خطير جدا هيحصل وبعدين في الاخر يقول لها جت الساعة اللي احنا كنا بنتكلم عنها خلاص تأتي ساعة وهي الآن شوفوا التعبير ده لا كل البشرية مستنية ساعة وكده بينه وبينها والساعة جت حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق نقف عند الكلام ده شوية أولا تعبير الآب احنا ماخدين عليه بس السامرية مش واخدة عليه السامرية واخدة على الله تعبير الآب مش مشهور عند اليهود آب وابن دي دي بتاعتنا احنا بقى لغتنا احنا طب عمال يكلمها عن الله وبيسميه الآب ابتدت تشاور عقلها يعني ايه الآب الله دي يعني يعني الآب ده أبوك أنت يعني أنت ابن الله هذه الرسالة واصلة لها كده لأن ده الكلام اللي كان المسيح بيحاول يوصله لكل شخص يقابله كل شخص يقابله يكلمه عن الله كأبوه الشخص عشان يعرف أن هو ابن الله بالحقيقة ال- الذي يرفع خطية العالم وبعدين يقول لها ايه انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم لان الخلاص هو من اليهود ولكن تاتي ساعه وهي الان حين الساجدون الحقيقيون يعني السجود هنا ولا هناك ده سجود غير حقيقي لا يعني الله كثيرا ان الواحد يسجد في الهيكل يتمم فرض عليه او في الجبل زي ما السامرين علموا بعضهم البعض ان هم يسجدوا في جبل جرزيم قال لها ده مش سجود حقيقي السجود الحقيقي والساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق ولأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له يعني ايه الكلام ده يعني الله ينتظر منا سجودا ليس جسديا حسيا حرفيا لا الله يطلب منا سجود بالروح عشان كده نقول في صلاة باكر عن الروح القدس يعلمنا تاخدوا بالكم التعبير ده السجود للثالوث الأقدس الروح القدس اللي سكن فينا هو اللي يعلمنا كيف نسجد لله عبادة وشكر وإكرام وتمجيد لله لأن الروح القدس روح الله اللي سكن فينا هو اللي بيكشف لنا مين الله لكن إن كنا بعقولنا وأجسادنا نسجد فنحن نسجد لما لا نعلمه احنا تايهين ما كل الناس بتسجد حد عارف ده بيسجد لايه ولا بيعمل ايه لكن روح الله الذي هو الله نفسه الذي يسكن فينا يعلمنا السجود للثالوث الاقدس وهذا السجود الروحي هو اللي مستنيه ربنا اللي ما عادش مرتبط بهيكل سليمان ولا جبل جرزيم ولا الكلام ده كل دول اجيال عاشوا قبل ما يعرفوا الحقيقه الحقيقه كشفت في المسيح انا هو الحقيقه والسجود اللائق بالله مرتبط بالروح والحق يعني سجود بالروح القدس وبمعرفة الله الحقيقي واحد تاني من القديسين قال ان الروح والحق دول اللي هم مين الروح القدس والحق اللي هو يسوع المسيح يعني نحن نسجد للآب بابنه وروحه القدوس يعني ايه الكلام ده احنا لما بنصلي ابانا الذي بنقول بنكلم مين بنكلم ربنا اللي هو الاب بنقول له ابانا انت ابو المسيح صحيح لكن انت بقيت ابونا فبنقول له ابانا الذي في السماوات لتقدس اسمك بدليل في الاخر نقول ايه بالمسيح يسوع ربنا يعني بنقول له احنا بنقول لك انت ابونا من خلال المسيح المسيح هو ابنك الوحيد واحنا بقينا تبعه وبقينا جواه وبقينا حتة منه فبقينا نقول لك انت ابونا بدليل ان هو ابنك بالمسيح يسوع ربنا طب واحنا بنصلي الكلام ده بايه اللي يخلينا نقول ابانا الذي الروح القدس الساكن فينا فنحن نسجد للاب بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا وبالروح القدس الساكن فينا فاهمين المعنى ده فالعبادة المسيحية هي العبادة الحقيقية لأنها سجود للآب بالروح والحق والآب طالب هؤلاء الساجدين له يعني هم دول اللي يعجبوا ربنا في أي حتة في الدنيا اللي يسجدوا للآب من خلال ابنه الوحيد وعمل الروح القدس الساكن فيهم لكن كل سجود تاني مش هو ده اللي على مزاج ربنا لسه بعيد عن معرفة الله فالسجود اللي هو أساس العبادة وأساس الاعتراف بالله وأساس التبعية في أي دين هنا في المسيحية هو العبادة الحق لأن سجود حقيقي لأن السجود للآب بالروح والحق وهذا السجود ينتظر الله عشان كده احنا مثلا في تحليل صلاة السبت نقول ايه احسبنا مع الساجدين الحقيقيين المستحقين لألم ابنك يعني اللي بيسجدوا لك بالروح والحق عشان كده احنا دايما لما نسجد نحاول نسجد بالروح نسجد بالروح يعني ايه يعني مش القضية انك انت تقف وتقوم وخلاص تسجد وتقوم القضية انت تعطي كرامة لله في احساس الخشوع والرهبة لانك بتكلم ربنا الحاضر في كل مكان ولا يحوي مكان في مشاعر توبة في مشاعر خجل في مشاعر شكر في مشاعر ايمان ان ربنا واقف قصادك وبتكلمه هو ده السجود بالروح بينما السجود الجسدي اللي هو نازل طالع كده ومش مشغول بأي حاجة روحية السجود ده ما ينفعش ربنا في حاجة ما يشغلش ربنا في حاجة فقال لها تأتي ساعة وهي الآن هنا الآن دي مهمة قوي ليه لأن المسيح على الأرض فساعة إعلان حقيقته وساعة بداية السجود الحقيقي جاءت جاءت ليه لأن المسيح جه على الأرض تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدين الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له يعني تصور ربنا يفرح لما يلاقينا بنسجد له بالروح والحق طالب دي استنيها يفرح بيها لما يلاقي واحد يعبده عبادة روحية بيحبه عن حب عن إيمان عن ثقة عن شكر عن خشوع عن اتضاع عن توبة كل الحاجات الروحية اللي بيعملها الروح القدس فينا دي لما يلاقي ربنا ان احنا بنسجد بهذه المشاعر الروحية يفرح بينا يطلب هذه الصلوات ولكن لا يقبل الصلوات الجسدية الحسية ويقول لها الله روح هو عاوز يشرح لها الفكر والذين يسجدون له بأكد تاني فبالروح والحق ينبغي أن يسجد الحكاية مش جبل ومش هيكل الحكاية ان ربنا روح في كل مكان واللي يسجد له لازم يسجد له بالروح القدس الساكن فيه يبدو ان المرأة حست ان الكلام كبر عليها أب. هو دخل في الغوية وبيتكلم عن السجود والاب والابن وال... فقالت له بص احنا عندنا خبر ان هيجي واحد اسمه المسيا هيقول لنا كل حاجة يعني ما كنتش فاهمة كل اللي بتقوله احنا عارفين ان هيجي واحد اسمه المسيا هيعلمنا كل حاجة وهيقول لنا كل حاجة فاحنا عايشين على امل يجي يشرح لنا كل حاجة واخدين بالكم ان اذا هذه المرأة الخاطئة الشريرة عندها معلومات دينية ومشغولة مشغولة طلعت مشغولة كيف نسجد لله وده سؤال حلو قوي يصح اسجد له ازاي ومشغولة بقضية تانية ان امتى يجي المسيح اللي يشرح لنا كل حاجة والسؤالين دول اتحلوا في الموقف قال لها السجود يكون بالروح والحق وعاوز المسيح اللي يشرح لك انا يا ستي وصلت اهو فهنا بتقول له انا اعلم ان المسيح الذي يقال له المسيح ياتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء فقال لا يسوع أنا الذي أكلمك هو تقول له احنا مستنين مسيح ولما يجي هيقول لنا كل حاجة شوفوا إيمان اليهود ودول مش يهود دول إيه تطرف كمان من اليهود ومع هذا كانوا ينتظرون المسيح ويعلمون أن المسيح الآتي سيخبرهم بكل شيء وده إيمان اليهود لغاية النهاردة واحد بيستغرب إزاي بعد كده ما قبلوش المسيح لولا الشيطان لهاهم بالمجد الباطل الأرض فما قبلوش ربنا يسوع المسيح لكن هو إيمانهم واصل للمرحلة دي أنهم ينتظروا المسيح اللي يعرف كل حاجة ويخبرهم بكل الحق واصلين للمرحلة دي قال لها أنا الذي أكلمك هو وقف عند هو دي شوية لما موسى سأل ربنا لما جاله زمان في العليقة قال له انزل كلم الشعب قال له الشعب ده عايش في مصر ومصر كلها آلهة وكل إله له اسم هيسألوني مين بعتك أقول لهم إيه اسمك إيه عشان أقول لهم قال له قل لهم هو هو يعني هو دي قال لهم قل, قل لهم يا موسى اسمي أيام أيام طب ما تكملها هي مقصود بيها إيه تترجم أنا هو وتترجم الكائن وتترجم يهوى وتترجم في اليهودي جهوفا وتترجم في العبري ايجو ايمي كل دي ترجمات لكلمة واحدة مقصود بيها اسم الله أنا هو لا تعني وصف عند ربنا تعني أنا الكائن منذ الأزل وإلى الأبد أنا الموجود منذ من قبل كل الظهور أنا الحياة أنا الكينونة أنا الوجود فاهمين المعنى فأيام كده مجردة دي كلمة يقولها ربنا بس وده تعبير عن إلهنا مصدر حياتنا مصدر كينونة كل الخلائق وده الاسم القديم بتاع الله عند اليهود ايجو ايمي يهوى فلما المسيح قال لها الذي يكلمك هو تلاقوا الترجمات كلها تقولها ايه اللي بيكلمك ايجو ايمي هي سمعت الكلمة دي وقعت من طولها لانه معنى كده هي بتتكلم مع ربنا عيني عينك هو نفسه اللي كلم موسى وقال له انزل قول لهم انا فلان هو نفسه دلوقتي اللي بيكلمها بيقول لها اللي بيكلمك فلان فهي اكتشفت في هذه اللحظة ان المسيح المنتظر كمان مش شخص عادي ده هو الله نفسه يتكلم في الجسد هو الله نفسه قد اتانا على الارض عشان كده في اللحظة دي ما استحملتش بقى سابت اللي في ايديها وجريت انفعال هتلاقوه انفعال شديد جدا لأنها قد رأت الله اللي ما كانوش حد بيشوفه قبل كده والموقف ده هيتكرر كتير في إنجيل يوحنا فيقول إيه عند ذلك جاء تلاميذه كانوا جايين من بعيد كده وكانوا يتعجبون شوفوا دول لسه لغاية دلوقتي مش دريانين بلاهوت يعني السامرية في اللحظة دي فهم الدرس هم لسه ما وصلولهوش هي أدركت حقيقة لسه هم مش واصلين لها كفاية صحيح لمسوها في عرس قانا الجليل وحسوا بيها في معجزات كتير لكن مش مستوعبينها لكن يبدو هي بسذاجتها وبطفولتها وبراءتها مع كتر خطيتها ترقت من يا سيد إلى يا نبي إلى المسيا إلى أنت هو واخدين بالكم الفكرة عمالة تترقى في المعرفة كانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معه طبعا هم تلاميذ مؤدبين برضه مستغربين انه بيتكلم مع ست ليه ما هم يهود وبعدين يا ريتها ست عادية دي سامرية فيعني بالنسبة لهم ايه اللي بيعمله المسيح ده لكن مش قادرين يقولوا حاجة يعني هم ما يقدروش ينقضوه يعني ده معلمهم فبيقولوا لكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معه هم تصوروا ان هي جاية تطلب منه لكن اختشوا يقولوا له الست دي عاوزة منك ايه هو ده لسان حالهم ومش دريانين ان هو اللي كان عاوز منها فاهمين يعني هم عاوزين يقولوا للست دي عاوزه منك ايه وفي الحقيقه هو اللي كان راح يطلب منها وينكش يقول لها اعطيني لاشرب فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح هنا واحد يقول طب إذا كانت فهمت أنا هو طب ما تروح تقول للناس كده لا لا إذا كان المسيح تدرج معاها وطلع من يا سيد إلى أرى أنك نبي إلى أن أعلم أن مسيا يأتي إلى أنها سمعت أنا هو طيب ما هي برضه هتمشي مع الناس في نفس التدرج فقالت لهم أنا شفت إنسان تعالوا بصوا عليه قال لي كل حاجة إيه قال لي كل حاجة دي مصيبة لما تقول كده دي فضيحة تدخل الناس تقول لهم تعالوا بسرعة شوفوا إنسان قال لي كل ما فعلت تصوروا معايا الموقف ده اعتراف علني لأن لما تقول كده قدام الناس الناس مشتبهة إن الست دي كويسة أو وحش يعني أغلب الناس الست دي يقولوا عليها سمعتها وحش لكن محدش ماسك عليها غلط لكن لما تروح للناس تقول لهم تعالوا أقول لكم شفت واحد قال لي كل اللي عملته يبقى مفهوم ضمنيا إنه كشف عن ماضيها الأثيم فهي كده ثبتت التهمة على نفسها وكل اللي بيتقال عليها طلع مظبوط طب اتجننت ولا ايه حد يعمل كده في هذه اللحظة التي يكتشف فيها الإنسان الله ويشعر بمحبة الله ويتعلق قلبه بالله لا يعود يرى أحدا غير الله خلاص بقى متعلق بربنا مش فارق كلام الناس كانوا زمان بيفرقوا كانت بتهرب منهم وكانت تروح الساعة 12 عشان محدش يشوفها دلوقتي نازلة البلد تقلب البلد كلام وتطلع كل البلد وراها عشان يتفرجوا على المسيح مش دول الناس اللي كنت بتهربي منهم مش دول الناس اللي انت كنت بتهربي من لسانهم امال ايه اللي موديكي ليهم تتكلمي معاهم لم يعد يفرق معاها حاجة لأنها وجدت المسيح هو ده بقى عمق التوبة الشخص التائب اللي فرحان بربنا ما يهموش بقى يتعرى قدام كل الناس عشان كده كان زمان الاعتراف في الكنيسة علني ليه كان كانوا شداد كانوا أقوياء في الروح كانت توبتهم صادقة وقوية يقف واحد قصاد كل الناس يعترف بماضيه طب انت مش مكسوف من كل الناس دي يقول انا مكسوف منين انا شايف ربنا قصاد عيني ناس ايه اللي هتكسف منهم ان كان ربنا نفسه مسامحني وشاريني هيفرق معايا الناس فهنا هي بكل جسارة وبكل جرأة وبكل فرح تقدمت للناس وقالت لهم هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت هل لعل هذا هو المسيح هي برضو بتنكشهم يكونش المسيح هي طبعا متأكدة هي متأكدة لكن هي عاوزة تثيرهم عاوزة تشد انتباههم عارفين زي ايه لما نسمائيل اعترض على فيلبس في اصحاح واحد قال له لقينا المسيح قال له منين قال له من الناصرة قال له ما ينفعش الناصرة ما تطلعش حد قال له طب تعالى نشوف طب فيلبس شك ما فكش فيلبس متأكد بس مش عارف يقنعه فقال له طب تعالى شوف تعالى شوف بنفسك وانت تعرف ليه لأن هي عارفة كويس أن الذي يرى المسيح ويتعامل معه لابد أن يؤثر به فهي مش عاوزة تتكلم هي عاوزة تجيبهم ودي شطارة أي خادم انه ما يتكلمش عن ربنا كتير يجيب الناس لربنا يقول له تعال وانظر تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب انت هتقعد تتكلم عن ربنا كاله مجهول طب النهارده هو معروف وموجود ما تخلي الناس تتعامل معاه وبعد كده الناس هي تعرفه وتحبه احنا ساعات نتكلم كتير قوي عن ربنا وكانه مش موجود بينما هو موجود وقريب من كل انسان عرف الناس سكته عرفهم سكه الصلاه وسكه الانجيل وهم هيمشوا لأن ربنا مش بعيد لعل هذا هو المسيح فخرجوا من المدينة وأتوا إليه طب الناس دي طلعوا الساعة دي ليه يعني دي إنسانة منحرفة وسيئة السمعة واضح أنها عايشة في حالها إلى حد ما إيه اللي خلاها تقلب البلد قد يكون حب استطلاع ماشي ولكن غالبا تأثرها الشديد انعكس على الناس وجرأتها الشديدة في إعلان اعترافها والشهادة للمسيح فرقت مع الناس زيادة وعشان كده الخادم الشاطر هو اللي يكون داء ربنا قوي فلما يتكلم عنه يتكلم ويأثر لأنه الناس حاسة أنه بيقول حاجة صح وأنه حاسس بفرق وأنه لقائه مع المسيح فرق معاه كتير فعشان كده بيشجع كل الناس تجري فيقول المدينة كلها خرجت فاضل دقايق في أثناء ذلك سأله تلاميذه هي راحت بقى دخلت البلد في الوقت ده التلاميذ كانوا راحوا يعملوا ايه كانوا يجيبوا أكل جابوا أكل فسأله تلاميذه قائلين يا معلم كل واخدين بالكم التلاميذ بيحبوا معلمهم ومشوار كان طويل وراحوا غابوا وجابوا أكل ورجعوا عاوزين ياكلوا بقى فهم ابتدوا ياكلوا لا ما بياكلش فهم اللي احنا كنا رحنا نعمل ده كله ليه يا معلم كل ما تاكل فهنا أجاب إجابة غريبة شوية فقال لهم أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم فقال التلاميذ بعضهم لبعض ألعل أحدا أتاه بشيء ليأكل تلاحظ يوحنا دايما يحط قدامنا كونتراست بين اللي يقوله المسيح بمفهوم روحي واللي يفهموه الناس بمفهوم جسدي تاخدوا بالكم هو يكلم نيقوديموس عن الولادة من فوق والتاني يقول له بطن أمي يكلم السامري عن الماء الحي تقول له انت ما عندكش جردل يقول للتلاميذ انا ليا طعام تاني يقولوا هو حد جاب له اكل شوفوا الفرق دايما المسيح يتكلم في مستوى روحي عن حياة اخرى وعن طعم اخر واحنا بحسنا الجسدي وباجسادنا التعبانة ننزل الكلام لمستوى الارض وما نفهموش عشان كده في كتير من كلام المسيح ما يتفهمش لانه كلام روحي لا يقبله الا الانسان الروحي فحتى التلاميذ بيقولوا له كل قال لهم انا ليا طعام تاني انتوا مش عارفينه قام قالوا في بالهم يكونش حد جاب له اكل أكل إيه أنتوا مش فاهمين ما هو بقاله ساعة بياكل بياكل إيه بياكل فرحه بخلاص بنته خلاص نفسه فرحان عشان كده لم يحتاج أن يشرب تاخدوا بالكم السامرية سابت جرته يعني لا جابت مية ولا المسيح شرب برضه إذا طلبوا اللي طلبوا في الأول ما كانش مقصود في ذاته وادي التلاميذ جابوا أكل وبرضه المسيح مش عاوز ياكل عاوز يعلمنا أن هو أيضا جعان وعطشان إلى خلاص كل واحد ده اللي يفرق معاه ده اللي يشغله فقال التلاميذ بعضهم لبعض ألعل أحدا أتاه بشيء يأكل فقال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله احنا نقف عند الآية دي قال لهم أنا طعامي اللي يفرحني اللي يشبعني إن أنا أعمل اللي جاي المفروض أعمله أنا جاي على الأرض ليا رسالة أنا شايل محبة الله الآب من خلال نعمة ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح عاوز أوصلها لكل إنسان فطعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني عارفين لما تلاقي واحد متحمس قوي في المذاكرة تقولوا له طب ما تقوم تاكل لقمة يقول لهم لما أخلص ما تخلص ليه هو المذاكرة أهم من الأكل هو في اللحظة دي شايف الموضوع أهم من أي حاجة ينسى نفسه في شغله أو في, أك... في... في مذاكرته أهم من الأكل والشرب المذاكرة بقى والشغل عند ربنا يسوع المسيح هو خلاصنا فده ينشغله أكتر جدا من الأكل والشرب وده المبدأ اللي بيحاول يعلمه لنا كمسيحيين إن إحنا لا ننشغل لحياتنا بما نأكل وبما نشرب وإنما ننشغل بخلاص نفوسنا وخلاص الآخرين من حولنا له كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد آمين ناخد آية 24 ماشي الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد نقولها مع بعض الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن كما مر الله الروح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد